السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله إيه هو اسم الله الأعظم اسم الله الأعظم يعني أعظم مفتاح لفتح أبواب السماوات يعني أعظم مفتاح من مفاتيح خزائن الله يعني اللي معاه مفتاح لخزائن بالجيتس ولا واحد من مليارديرات العالم هيبقى بالنسبة له معاه يعني كنوز قد إيه اللي معاه مفتاح من مفاتيح خزائن الله اسم الله الأعظم يا ترى يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله ده أعظم مسابقة في الوجود وأجمل مسابقة في الوجود يا جماعة أجمل مسابقة في الوجود ليه لأن تتعلق بأسماء الله الحسنى سر السعادة الوحيد في الحياة سر الإحساس بالغنى سر الإحساس بالسلام النفسي والأمان في الحياة اسم الله الأعظم في علماء قالوا اسم الله الأعظم هو اسم الحي القيوم إيش معنى القيوم يا جماعة القيام على شارع واحد من شوارع بلد واحدة معجزة مذهلة لا يتمكن منها كل ملوك الأرض لو اجتمعوا كل شارع من شوارع الأرض كل واحدة حامل فيه القيام على الجنين بتاعها وعلى صحتها وكل واحد مديون فيه القيام على سداد دينه كل واحد فيه كل طالب مطلوب منه مدار- مصاريف مدرسة وبساط وسبلايز كل قطة فيه كل نملة فيه كل عص- عصفورة في شجرة من أشجاره اسم الله القيوم ده اسم مذهل اللي بيقوم على السماوات والأرض ده اللي مقوم كل حاجة اللي كل شيء في الكون ينهار من غيره في ناس تانيين قالوا لا ده اسم الله الله اللي ذكر في القرآن 2697 مرة الله اللي النبي ما كانش بيدع دعوة إلا يقول اللهم يعني يا الله يا الله يا الله اسم الله قالوا الله ده من الوله الوله يعني القلوب الولهانة للشوق لربنا عشان كده سيدنا إبراهيم كان بيقول لأبوه أتتخذ أصناما آلهة انت مجنون انت بتتولى وبتتألى وقلبك ولهان وهايم في شوية حجرة انت مجنون يبقى اسم الله ناس تانية يعني لا مش الحي القيوم ولا الله امال ايه قالوا ذو الجلال والإكرام ذو الجلال الله خاطب الأرواح بذو الجلال فتيمها وخاطب النفوس بذو الإكرام فهيمها اسم جبار لما صحابي قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك جاب الجلال جلال وجه الله قبل عظيم سلطان الله عظيم سلطان الله المذهل في السماوات والأرض ده جاب الجلال قبل عظيم السلطان ذو الجلال والإكرام اللي جلاله يخطف قلبك وإكرامه يلهف نفسك على بابه ناس تانيين قالوا لا بديع السماوات والأرض البديع ال الابداع الحاجة اللي ملهاش مثيل بديع السماوات والارض اللي ملوش مثيل في الوجود اللي ملوش مثيل في صفاته ولا جماله وبديع السماوات والارض اللي ابدع كل شاشات العرض الجبارة اللي حوالينا اللي ابدع العشرين مليون نوع كائن حي اللي على وجه الارض اللي ابدع كل لبسة جمال في الكون ناس تانيين قالوا لا لا لا لا ده اسم الصمد الصمد الذي يصمد اليه في الحوائج الصمد يعني الكبير الصمد يعني الكبير اللي يؤوى اليه في كل ازمه يعني انت ليك كبير يعني الكون ده كله له كبير يعني انت ليك حد تجري عليه بلفه اول ما تقع في زنقه الصمد سبحانه وتعالى الاسم اللي ختم به القران كله ناس ثانيين قالوا لا لا لا لا ده مش اسم صمد ده الرحمن الرحمن ذو الرحمه النافذه اللي نفذت لابراهيم في النار اللي نفذت لحبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام في الغار اللي نفذت ليونس في بطن الحوت اللي نفذت للثلاثه لما اتقفلت عليهم الصخره الرحمن ذو الرحمه النافذه اللي تنفذ لك مهما كان الكرب ومهما انعدمت الاسباب ومهما اسودت الدنيا الرحمه اللي تنفذ في قلب الاهوال تحول النار لبرد وسلام طب ايه هو اسم الله الاعظم العلماء مختلفين يا جماعه على 16 قول 16 قول من اسماء الله الحسنى ايه هو الاسم الاعظم الطبري له قول جميل قوي قال ان كل اسماء الله الحسنى هي اسم الله الاعظم وان مفيش اسم اعظم من اسم ولكن كل اسماء الله الحسنى وصلت الغاية في العظمة ابن حجر خد القول ده بقى وجابه بطريقة جميلة رهيبة والغزالي وغيرهم من العلماء وكثير من العلماء قالوا اسم الله الاعظم مش اسم معين يعني مش هو اسم الله ولا القيوم ولا الصمد ولا الرحمن ولا بديع السماوات والارض قالوا اسم الله الاعظم ده اعظم اسم في قلبك الوقت عن ربنا وانت بتسمعي اعظم اسم بيستغرق قلبك لما ترفع ايدك وتنادي ربنا بيه اسم الله الاعظم في قلبي ممكن يكون الاول والاخر اللي مفيش حاجة قبله ولا في حاجة بعده الاول والاخر اللي لا قبله ولا بعده الوحيد اللي يملك كل شيء في مقدرات حياتك في الكون ممكن يكون في قلبي بكرة اسم الله اعظم اسم في قلبي المهيمن اللي مفيش ذرة في الوجود خرجت عن حكمه ممكن يبقى في لحظة اسم الله الاعظم في قلبي الواسع احنا دماغنا ضيقة اقصى حلمك وانت شاب من الشباب انك تنجح في مادتين اقصى حلمك وانت بنت انك يجيلك عريس كويس اقصى حلم انك تلاقي شقة 150 متر جار مؤقت تتجوز فيها الله الواسع ممكن يوسع عليك فوق ما تتخيل في رزقك وايمانك ورحماته وفيوضاته وبركاته ممكن يكون اسم الله الاعظم في لحظة من اللحظات جوه قلبي السلام المؤمن انا عايز سلام نفسي يا رب انا عايز اعيش في سلام انا عايز الامن في حياتي وفي قلبي يا رب يا مؤمن املى حياتي بالامن والامان يبقى ابن حجر بص المعنى جبار يا جماعه ان اسم الله الاعظم هو اعظم اسم في قلبك لما بترفع ايدك قلبك بيستغرق وروحك بت... بتنسى الوجود ونفسك بتجمع كلها على الله لما ترفع ايدك وتقول يا رب بهذا الاسم ايه هو اسم ايه اعظم اسم في قلبك هو ده اسم الله الاعظم ايه اعظم اسم تحس بجلاله في قلبك اللطيف اللطيف اللي من غيره الحياة عمرها ما كانت تبقى لطيفة ولا تطاق الودود اللي بينه وبينك حبل ود ورحمات ونفحات وهدايا وعطاءات مستمرة طول ما انت بتذكره القدوس ايه الاسم ايه الرحيم الرؤوف ايه الاسم اللي اعظم اسم في قلبك هو ده اسم الله الاعظم ما سوى العلماء اختلفوا على 14 قول الحي القيوم ولا المنان ولا بداع السماوات والارض لان النبي عليه الصلاه والسلام سمع صحابي بيقول اللهم لك الحمد وحدك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم شوفوا كل الأسماء دي النبي عليه الصلاة والسلام أول ما سمعها قال لقد دعا الله باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب واذا دعي بي يعني انا في ازمة انا بستدعيك يا رب تعالى معايا مش قادر ارمى لوحدي في الازمة دي واذا سئل به اعطى ما في اعظم مفتاح لخزائن الله طب الاسم ده ايه العلماء قالوا طب هو اسم من الاسماء دي بديع السماوات والارض ولا المنان ولا الحي القيوم ولا ذو الجلال والاكرام ولا الله ولا ايه من الاسماء دي كلها ولا الحميد اللهم اني اسالكم ان لك الحمد انا يا جماعه اللي انا شايفه في الدعاء ده ان واحد ملهوف قاعد يدعى ربنا باللي في قلبه زي ما ترفع ايدك كده وتقولي يا رافع السماوات يا رب العرش العظيم يا رب المشارق والمغارب يا ذا الجلال والاكرام يا خالقي ورازقي يا شافي يا كافي يا هادي قلبك بقى اللي بيتكلم هنا اعظم اسماء في قلبك قاعده تطلع على لسانك هو ده اسم الله الاعظم ان قلبك يبقى مفتوح على جلال الله طيب لو قلنا من ال 14 قول ايه ارجح الاقوال على اسم الله الاعظم القول الاول الله طبعا ده ارجح الاقوال لان ده الاسم اللي كان النبي دايما بيدعي بيه ربنا وده الاسم اللي مذكور في القرآن 2697 مرة حاجة رهيبة غير كلمة اللهم خمس مرات حاجة رهيبة يعني عدد رهيب قالوا ده اسم الله الاعظم وده الاسم اللي فيه الحب والوله وتتييم العقول والقلوب بالله سبحانه وتعالى وحيرة العقول في جلال الله طب القول الثاني الحي القيوم اللي مقوم الكون ده كله الحي اللي لا يخفى اللحظة لو كان الحي لو كان ربنا يخفى اللحظة ويونس في اللحظة دي وقع في بطن الحوت كان يونس عمل ايه وسيدنا محمد في اللحظة ديت حصر في الغار كان عمل ايه وسيدنا ابراهيم في اللحظة دي اترمى في النار كان عمل ايه الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام اللي, اللي مقوم لك حياتك ومقوم لك حياتك ومقوم لك امورك ومقوم الكون كله يبقى نخرج من كده بايه نخرج من الرحلة الجميلة العظيمة في وسط اسماء الله الحسنى جنة الله في الارض وسبب الفرحة وسبب السعادة بايه ان اسم الله الاعظم هو اكتر اسم قلبك حاسس بيه وانت بتقول يا رب هو اعظم اسم قلبك حاسس بيه في اسماء الله الحسنى ده قول جميل قوي يا جماعة قول الامام ابن حجر العسقلاني والامام الغزالي وغيرهم من كثير من العلماء وقريب من قول الامام الطبري ان جميع اسماء الله هي اسم الله الاعظم فشوف انت اعظم اسم في قلبك ايه ما تيجي ندعي ربنا ما تيجي نتوسل الى الله باعظم اسباب في قلوبنا دلوقتي ما تيجي نتضرع الى الله المدارس داخله ناس كتيره يا جماعه دلوقتي معاش فلوس الاباء قاعدين يفكروا اجيب منين ال supplies في المدرسة واجيب ور... الاب حامل هم ورقة ال supplies من الوقت واجيب منين مصاريف المدرسة وقسط الباص وفلوس اليونيفورم و... في ناس مننا الوقت اللمبة الصفراء نورت في عربيتها ومعهوش فلوس يملى بنزين في ناس مننا الوقت مرعوبة من ارتفاع الاسعار في ناس مننا مريضة ناس مننا مأزومة ناس من واحنا في يوم الجمعة ساعة الاجابة اعظم ساعة اجابة في الاسبوع كله ربنا اخفاها في وسط يوم الجمعة ما حدش عارف هي امتى وان كان ارجح الاقوال من بعد ما نصلي العصر الوقت لحد المغرب اللهم انا نسألك باسمك الأعظم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم يا رافع السماوات اللهم يا رب العرش المجيد اللهم يا عظيم يا عزيز يا مهيمن يا أول يا آخر اللهم يا رب المشارق والمغارب اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام اللهم تب علينا الآن اللهم اغفر لنا الآن اللهم اعف عنا الآن اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا اللهم وسع علينا في رزقنا يا رب اللهم وسع دارنا اللهم بارك في أعمارنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا اسم الله الأعظم كلام جميل كلام مقطع جميل والله يا جماعة أنا حاسس بطعمه في قلبي أنا حاسس بلذته في روحي وإحنا بنتكلم عن الله في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة عيد المسلمين ادعوا باسم الله الأعظم ادعوا ربنا كتير اوعوا تضيعوا ساعة الإجابة الوقتي إحنا هننزل الوقت نصلي العصر يا جماعة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى وبعد كده من العصر للمغرب امسكي كتيب الدعاء بتاع القحطاني امسك اي كتيب دعاء او اخر صفحتين في اي مصحف بيبقوا ادعية اقعد ادعي ربنا اصبري على الدعاء ممكن يكون اللي بينك وبين فتح الله في حياتك انك تصبري الساعتين اللي جايين دول على الدعاء اوعوا تضيعوا الفرصة المهولة دي اوعوا تضيعوا ساعة الاجابة لان ارجى وقت ليها من العصر للمغرب يوم الجمعة اصبري ساعتين ارفعوا ايدكم توسلوا تضرعوا تذللوا تذللوا بكل اسماء الله الحسنى لعلك تصيبي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى اوعي تعجزي زي ما صبرنا ربنا يوم عرفة ست ساعات رافعين ايدينا بنقول يا رب نصبر الوقت يا جماعة دي أرجى ساعة إجابة طول الأسبوع اوعوا تضيعوها اوعوا همتكم تضعف ساعة مذاكرة مش هتغير مستقبلك ساعة تجارة مش هتغير مستواك المادي ساعة ترفيه وفسحة مش هتغير نفسيتك ولكن ساعة دعاء هتغير مستقبلك وحياتك ومقدرات خطوات امورك كلها اوعوا تعجزوا في هذه الساعة فاعجزوا الناس من عجز عن الدعاء ربنا يثبتني ويثبتكم ويوفقني ويوفقكم في هذه الساعات اللي قبل مغرب الجمعة يا جماعة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير